بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التكوين وصلنا إصحاح 16 وقصة هاجر ولقاء المسيح له المجد فقال لها ملاك الرب ارجعي إلي ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديه وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثر المرة اللي فاتت حكينا أن القديس بولس علمنا إزاي نبص على قصة سارة وقصة هاجر من منظور الرمز أن سارة تمثل الإيمان والوعد والعهد الجديد وكنيسة العهد الجديد أما هاجر تمثل الحرف والقديم والعبودية وكل ما يعني يبطل بالمسيح كمان بعض القديسين قالوا لنا أن هاجر لما في الأول احتقرت سارة رمز لاحتقار الجسد للروح في ناس أجسادها تحتقر أرواحها يعني ناس جسدانية في تفكيرها فلما تكلمهم عن الصلاة عن القداس عن التسبحة عن الصوم يعني يبصوا لك باستغراب لكن الحياة كلها أكل وشرب ولبس وملذات فهاجر تمثل الجسدانية في التفكير وسارة تمثل الروحانية فقبلها كان بيقول أنه هاجر احتقرت سارة لكن في الآخر النصيب دائما يفضل لسارة للروح مش للجسد الجسد بيتحول إلى تراب والروح هي اللي بتدوم فهنا وصية المسيح إيه؟ وصية المسيح لكل من هو مثل هاجر تفكيره جسدي يقول ارجعي إلى مولاتك يعني إيه؟ يا جسد ارجع إلى الروح وخلي الروح أعلى من الجسد فاكرين مرة قلنا لكم مثل قاله القديس يوحنا الدرج مثل جميل معبر عن ارتباط الروح بالجسد قال ايه كان بيحكي للرهبان قال لهم لو جبنا نسر صغير وربطنا رجله برجل كلب صغير وبعدين قعدنا نغذي الكلب وأهملنا غذاء النسر يعني لدرجة ما ماتش بس هو عايش اللي هيحصل ايه ان الكلب صحته هتتحسن وهيجري وهيفضل يجرجر النسر وراه ويبهدله لو اكلنا النسر وشبعناه والكلب اديناله برضه اللي يعيشه لكن يعني ما اهتمناش زياده بيه النسر صحته هي اللي هتتقوى بعد شويه اللي هيحصل ايه النسر هيطير وهياخد الكلب معاه وكان التشبيه ده عن ارتباط الروح بالجسد النسر إشارة للروح والكلب إشارة للجسد لو الإنسان حياته كلها جسدية كل تفكيره ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس هتبقى روحه يعني متبهدلة هتبقى زي النسر الضعيف اللي بيموت والعكس لو إنسان روحاني اهتم بغذاء روحه واهتم جسديا بانه بس يعيش لكن مش عايش عشان جسده النسر اللي فيه يسمو ويطير ويحمل هذا الجسد كأن الجسد نفسه يتقدس فواحد من القديسين قال الوصية بتاعت ارجعي إلى مولاتك دي الواحد يقولها لجسده يعني يقول لجسده ارجع إلى سيدك الروح أو ارجعي إلى مولاتك يعني اسأل روحك قبل جسدك اسأل على الأكل الروحي قبل الأكل الجسدي اسأل على الشبع الروحي قبل الشبع الجسدي ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديه برضو احنا شفنا هاجر رفضت انها تفضل عبد رفضت ان تخضع للصرف من الناحية برضو الرمزية كتأمل يعني الجسد مش عاوز يخضع تقول له صوم يقول لك عاوز اكل تقول له اسجد تعبان اسهر عاوز انام لكن هنا خضوع الجسد للروح علامة ايه علامة الروحانية الصح اهو ده المطلوب على طول لما هي هتسمع الكلام وترجع لمولاتها النتيجة إيه قال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكسر يبقى لو الواحد أخضع جسده لروحه لو الواحد تبع روحه أكثر مما يتبع جسده يصير إنسانا مثمرا يبقى مكثر الكثرة هنا طبعا مش كثرة عيال بالحرف لكن كثرة الثمر ناس كثيرة تتأثر بيك لما تبقى روحاني أكثر منك جسداني ولما تخضع جسدك لروحك فلا يعد من الكسر وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا هي كانت خايفة ابنها يموت طبعا ماشية في الصحراء وبقالها مدة ما كلتش وما شربتش قال لا لا ابنك مش هيموت ملوش ذنب تدعينا اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك إسماعيل يعني الله يسمع وأنه يكون إنسانا وحشيا هنا واحد يسأل يقول هل ربنا حكم عليه يبقى إنسان وحشي لا ربنا بسابق علمه يخبر بما يراه قبل أن يكون لكن الله لا يريد الشر ولا يشاء لأي إنسان أن يكون في صورة وحشية لكن ربنا بسابق العلم يعني إيه سبق وشاف إسماعيل ده هيعيش أي أنهي حياة فقال لها ابنك هيكون إنسان وحش هيختار العيسى دي بالرغم ان هو ابن ابراهيم وابونا ابراهيم وديع جدا وشفناه قد ايه متسامح مع لوط وقد ايه خير مع جيرانه فيقول يدعو على كل واحد ويد كل واحد عليه يعني دايما في صراع مع كل اللي حواليه طول الوقت وامام جميع اخواته يسكن يعني ضد اخواته هيسكن يعني هيبقى حياته كلها دايما بالعنف والقتال فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى لأنها قالت أهنا أيضا رأيت بعد رؤية لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤى ها هي بين قادش وبارد يعني إيه سمت البير ده أو المنطقة اللي شافت فيها المسيح هنا رأيت الله إذا حتى هؤلاء البسطاء الأوائل كانوا لما يشوفوا ربنا يميزوا فهي سمت البير أنا شفت ربنا بئر أنت إيل رؤى يعني إيل يعني الله رؤى يعني يرى فهنا الله يرى أو بئر الله يرى طبعا قد كده المعنى عميق أنه مثل هذه الإنسانة لأنها مظلومة قد ترى الله برضو نكلمكم تاني عن علاقة الظلم برؤية الله الناس المتنعمة المترفهة اللي حياتها فيها ملذات كتير لا يمكن تشوف ربنا الناس المتألمة أو المظلومة أسهل تشوف ربنا لأن ربنا يميل للمظلومين ربنا يميل للمحتاجين للمتألمين لما جه على الأرض كان فقير وكان متألم وكان مظلوم فربنا دايما أقرب لنفوس المظلومين ثلاث فتية لما ترموا ظلم فأتون النار شافوا المسيح دانيال كمظلوم في جب الأسود تمتع بحديث مع الله ورؤية الله يوسف اللي كان عايش في مصر بسبب الظلم كان ربنا معاه وكان شايف ربنا طول الوقت وعدت أيامه على خير إذا كل مظلوم يسهل عليه أن يرى الله إنما لازم يصلي ويتمسك بأنه يشوف ربنا والعكس بقى الظالم تقفل عينيه ويقفل قلبه خالص زي اليهود ويتقسى قلبه وحتى لو ربنا واضح قصاده ما يشوفوش شعب اسرائيل مثلا كان مظلوم فشاف ربنا عمود نار وعمود نح... عمود سحاب في الوقت اللي فرعون كظالم كان ربنا واضح جدا في المعجزات قصاده بس مش بيشوف حاجه قلبه قاسي زي الحجر فمش بيشوف عشان كده واحد من القديسين قال اللي احنا بنقول عليه بالبلد يا بخت اللي بات مظلوم قال لا تنم ظالما بل مظلوما اجعل نفسك مظلوما حتى يسهل عليك ان ترى الله يعني لو داخل في اسم او في مشكلة اطلع مظلوم طلع نفسك مظلوم اخسر ما تكسبش على حساب حد تاني ما تثبتش حقك والتاني يطلع زعلان وحاسس انه مظلوم خليك انت اللي مظلوم أبونا إبراهيم لما ظلم وترك الاختيار للوط إبراهيم شاف ربنا وتمتع بوعد من ربنا في ناس بتكره الظلم لدرجة انها بتظلم وفي واحد بيحب الناس ومش خايف يتظلم ده أقرب أنه يتمتع بربنا فهي عند البير ده شافت المسيح وسمت البير الله يرى ودي أحد ظهورات المسيح في العهد القديم يمكن قبل كده قلنا أن المسيح له المجد بيظهر لكن في فرق بين الظهور والتجسد التجسد معناه المسيح يأتي إلى عالمنا بجسد بشري حقيقي يعيش نفس حياتنا بكل ما فيها ما خلا الخطية وحدها لأن الخطية مش أصيلة في الطبع البشري احنا لما اتخلقنا كبشر ما كانش في خطية لكن يأكل ويشرب وينام ويتألم و... أما الظهور ده شيء مؤقت ده مجرد رؤى العين لكن ليس جسد بشري مستمر فالتجسد لازم يبقى فيه حبل إلهي في بطن العذراء وميلاد طبيعي ميلاد بتولي من بطن العذراء وطفولة طبيعية ده التجسد أما الظهورات لا المسيح يظهر ويختفي وبنفس الدرجة في قديسين أو في ملائكة كأرواح ممكن يظهروا ويختفوا ده غير التجسد لكن بقدرته الإلهية حتى أثناء الظهور ممكن يتكلم ممكن يلمس ممكن الناس تلمسه زي ما هنشوف في لقائه مع أبونا إبراهيم يأكل معاه ويتمشى معاه لكن كل ده مؤقت لأنه ظهور لكن كل الظهورات دي كانت بتؤكد الفكرة أن ربنا سيأتي في آخر الأيام متجسدا ليكون منظورا من الكل يعني اللي سمح لنفسه أنه يظهر لبعض الشخصيات كأنها إشارة مبكرة أنه هيجي بقى ويظهر على طول ويعيش وسط البشر عشان كده كان قال المسيح طوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا اشتهوا ليه يعني أبونا إبراهيم اللي اسمه أبونا إبراهيم يعني شاف المسيح كم مرة بس إيه ساعات طب يجي إيه جنب الرسل بقى اللي قاعدين أكلين شاربين معاه داود النبي بيقول تقدمت فرأيت الرب أمامي لكن يا ترى شايفه بأنهي درجة يروح فين بقى جنب يوحنا اللي حاطط راسه في صدر المسيح طول الوقت فمن هنا أدي فرق الكرامة والمجد اللي خدناه في العهد الجديد فولدت هاجر لإبراهام ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل وكان إبراهام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبراهام ولما كان إبراهام ابن 99 سنة يعني فات كم سنة كده 13 سنة من 86 عمره ل 99 في 13 سنة كده عدوا ما تقالش ايه اللي حصل فيهم لكنها فترة انتظار ليه؟ لسه أبونا برقام عنده وعد مش واضح إنه هيجي من نسلك هيجي من جسمك ومن ثر نسل طب إمتى يا رب؟ لما جبنا إسماعيل يعني ما كانتش إرادتك وكان تصرف مننا وجاب لنا المشاكل طيب فين بقى اللي أنت واعد بيه؟ ظهر الرب لإبراهام بدل كلمة ظهر يبقى في ظهور يبقى في رؤية يعني شاف ظهر غير سمع صار الصوت مثلا يبقى ده سمع لكن ظهر يبقى مش مجرد سامع وقال له أنا الله القدير ليه بيقول له أنا الله القدير ما هو ظهر له قبل كده كتير وكذا مرة يقول له أنا ربنا عشان يعني يأكد مثلا في أول 15 يقول لا تخف يا برعام أنا ترس لك لكن هنا أنا الله القدير يمكن أبونا برام مع تأخر الوعد ابتدى يتشكك شايف نفسه عجز ومراته طبعا عجزت ومعابس فيها طبيعة السيدات اللي ممكن يحبلنا يعني هو فاهم ففكرة انها ممكن تجيب طفل بعد كده خلاص مش هينفع هو حسب نظره وفكره فكانت أول كلمة يقولها له ربنا أنا إيه أنا قادر أنا بفكرك أنا قادر أحيانا على قد ما المعنى ده بسيط وسهل على قد ما بننساه ربنا يجي يقول لنا أنا الله القدير يعني إيه تقول له رب أنت مش شايف الدنيا لخبطت قد إيه فيقول لك وفرت بس أنا الله القدير يا رب مش شايف المشكلة اتعقدت قد إيه تقول مال بس أنا الله القدير طب ال- الناس الظالمة المفترية دي سابوه أنا الله القدير لأن احنا بعيننا البشرية بنحسب حساباتنا الأرضية يعني مثلا إخوات العازر فضلوا عشمانين إن المسيح يلحقه قبل ما يموت ولكن لما مات ذهلوا لأنه ما كانوش متصورين إن المسيح هيسيبه يموت فزي اللي قفلت معاهم وصعب عليهم وزعلوا جدا و- وزعلوا يعني عملوها زعلة ولما جه المسيح في رابع يوم قالوا له لو كنت هنا ما كانش مات فكأنه بالظبط بيقول لهم مات ولا ما مات تفرق ايه أنا الله القدير فقال لها سيقوم أخوك قالت له بقى حلني لليوم الأخير أنا عارفة قال لها أنا هو القيامة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد كلمة أنا الله القدير كلمة جميلة ومريحة لما الدنيا تقفل قوي حواليك افتكر أنا الله القدير ياما أمور بتتعقد جدا وبعدين تتفك بطريقة على طول نقول قدرتك يا رب فعلا أنت قادر على كل شيء أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا يعني إيه؟ يعني يا أبونا إبراهيم إحنا ابتدينا السكة مع بعض من سنين وأنت بتسمع كلامي في أغلب الأمور ومصر تكمل المشوار حسب رغبتي خليك ماشي كده قصادي وخليك كامل إذا في دعوة للكمال جات لأبونا إبراهيم الله يحب الكمال لأن الله كامل الله في كل حاجة صح عاوز ولاده زيه فيحب كل حاجة صح صحيح كلمة كامل دي كلمة كبيرة علينا بس ربنا بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم كامل فإحنا لما بنقرب من الكمال أو بنسلك باستقامة إحنا بنقترب من سوءة الله نفسه ما أنت عارفين لما يقولوا الأصحاب يعني ي- ي- بيختاروا بعض من نفس الصفات الطيور على أشكالها تقع فالله يحب من يصادقه يكون شبهه فيكون قريب للكمال صحيح في فرق بين الكمال البشري مهما تسامى والكمال الإلهي غير المحدود لكن على الأقل أبونا برام اقترب من الكمال بيغلط آه، لكن بيتوب في أغلب حياته هو شخص كامل كامل يعني إيه يعني متمسك بالوصية بيرجع لربنا في كل حاجة يحب كل الناس يتحاشى انه يغلط غالي بربنا مش فارق مع الدنيا من هنا يكون كامل سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا أبونا أبراهيم سمع من الكلام ده قبل كده إنه إيه هكترك لكن أبونا أبراهيم إيمانه أكتر مننا لو واحد فينا كان يقول له يا رب وبعدين بقى ما أنا ياما سمعت الوعد ده وحتى لما تصرفنا وجبنا إسماعيل طلع غلط وما كانش ده قصدك إنما أبونا أبراهيم بمنتهى البساطة يفرح بكل ظهور ويفرح بتكرار الوعد ويصدق الكلمتين وينتظر فسقط إبراهيم على وجهه هنا بقى أبونا إبراهيم أدرك إنه ده ربنا له المجد فسجد خلي بالكم الراجل سنه كام 99 سنة عشان في ناس 29 سنة بيكسلوا يسجدوا مش 99 لكن ده ما عندوش أدنى مشكلة إنه يسقط على وجهه ويسجد أمام الله ما هو اللي عنده إيمان هيبقى حاسس إن ربنا قصاده ولازم يشوفه بعينه يعني فيسجد وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم قبل كده قلنا رمل البحر وقلنا نجوم السماء وادي دلوقتي جمهور من الأمم جمهور من الأمم يعني مش أمة واحدة يعني هيطلع منك أبونا إبراهيم شعوب كاملة مش شعب واحد كمان فلا يدعى اسمك بعد إبراهيم هنا بقى في إضافة المرة دي الظهور ده أضاف حاجة جديدة بقى لغاية كده قال له بص هنغير اسمك بقى هنغير اسمك بدل إبراهيم نخليه إبراهيم إبراهيم يعني أب أمم بما أنك أنت هتبقى أب لجمهور من الأمم هتلقب بكلمة إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلها كلكم فاهمين أن الوعد ده تحقق بشكل جزئي في الشعب اليهودي ولكنه تحقق بشكل كلي في العهد الجديد يعني إيه أبونا إبراهيم بعد كده هيجيب إسحاق خلاص وإسحاق هيبقى جد الأسباط وشويتين الأسباط يبقوا أمة ضخمة جدا وعلى أيام موسى طلعوا بس ده بعدها ب 400 سنة 600 ألف أسرة وبعدها صاروا عدة ملايين كل ده هيحصل وكل ده منسوب لأبونا إبراهيم إنما ربنا كان يقصد أبعد من كده ما كانش يقصد بس اللي طالعين من جسمك ومن نسلك لا أنت هتبقى أب لجمهور من الأمة وزي ما شفنا في غلطية أربعة بولس الرسول حط سارة قصاد هاجر وشرح لنا فكرة العبودية في هاجر والحرية في سارة والعهد القديم في هاجر والعهد الجديد في سارة في رومية أربعة هيحط لنا أبونا إبراهيم بشكل كده رمزي يقول لنا أبونا إبراهيم ده مش جد اليهود في قضية أخطر من كده ده أبو المؤمنين لما ربنا قال له تبقى أب لجمهور من الأمم ما كانش يقصد الشعب اليهودي لأن الشعب اليهودي ترك ربنا وعبد أوثان إنما كل من يؤمن بالمسيح له المجد سينتسب لأبونا إبراهيم وهيبقى أبونا إبراهيم أبوه وعشان كده احنا بنسمي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء البطاركة الأوائل فهنا اتاري كلمه تبقى اب لجمهور من الامم ده علينا احنا احنا كلنا اولاد ابراهيم دلوقتي اولاد ابراهيم ليه اصل احنا مشينا في نفس خطوات ايمان ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم حب المسيح وصدقه واحنا حبينا المسيح ومصدقينه فبقينا كلنا اولاد ابراهيم وده اللي قاله المسيح سياتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في احضان ايه ابراهيم اسحاق ويعقوب يبقى الموضوع مش واقف على اليهود في الوقت ده اليهود كانوا فاكرين بعد طبعا ابونا ابراهيم واخدين الايات دي عليهم هم ان هم اللي هيبقوا جمهور من الامم وهم دول نسل ابراهيم وبيعتزوا قوي بحكايه احنا اولاد ابراهيم ويتعالوا على كل البشر بحجه ان هم اولاد ابراهيم فربنا يسوع قال لهم مره في حنا سبعه قال لهم لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم انتم ولاد ابليس قال لهم كده وكانوا هيرجموه في اليوم يوحنا المعمدان برضو خبطهم نفس الخبطة قال لهم لا تعودوا تقولوا نحن أولاد إبراهيم الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم هتقعدوا تقولوا أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم وأنتوا أنتوا في وادي وأبونا إبراهيم في وادي أبونا إبراهيم بريء منكم إذا يوحنا المعمدان واجه اليهود بالمواجهة دي وربنا يسأل له المجد أعلن أن اليهود ليسوا أولاد لإبراهيم ليسوا أولاده بمعنى مش شبهه مش تبعه ما مشيوش في خطواته وبولس الرسول كملها وقال إحنا بقى بقينا كلنا أولاد إبراهيم بالإيمان بإله إبراهيم ربنا يسوع أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا كنعان حرفيا هي الأرض اللي ورثوها اليهود وقت يشوع ولكن كنعان روحيا هي السماء اللي احنا هنورثها بالإيمان بإله إبراهيم فتاني بقول لكم نفس الوعد له بعد زمني وله بعد أبدي له بعد حرفي انطبق على اليهود وله بعد روحي انطبق على كل المؤمنين في العهد الجديد وأكون إلههم وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي يبقى شرط إتمام هذا الوعد هو كلمة تحفظ العهد إذا إحنا عندنا فكرة العهد دي فكرة مهمة أوي إحنا كلنا اسمنا ولاد عهد ولاد عهد جديد العهد القديم كان له شكل وهيبتدي دلوقتي علامة العهد هيحصل الختام دلوقتي علامة العهد القديم وبعد شوية تيجي ذبيحة العهد تلاقي ذبيحة حيوانية ويجي بعد كده فرائض وناموس العهد كل ده عهد قديم لما جه المسيح له المجد فتح باب عهد جديد قال أنا الذبيحة ودمي هو دم العهد والعلامة ما بقتش ليها قيمة إنما هتدخلوا في العهد بالمعمودية مش بالختان وقال الناموس هو الناموس الكامل بتاعي مش الناموس بتاع موسى سمعتم أنه قيل لا تقتل أنا بقول لا تغضب يبقى ايه حصل نقلة ما بين عهدين العهد القديم ما قدرش يوصل الناس للسماء العهد القديم ما أصلحش طبيعة البشر لأنه ما كانش في دم المسيح مش كانش في قوة الخلاص كان ربنا يتعهد شعبه لكن شعبه ما مشيش معاه لكن بقى كان في نبوة تقول إيه يكون بعد تلك الأيام إني آسكب من روحي على كل بشر ويقول في الأيام الأخيرة أقطع لهم عهدا جديدا لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم لأنهم إيه تركوني وخذلوني يبقى هيكون في عهد جديد غير العهد القديم دي كانت نبوات في العهد القديم إذا نفس العهد القديم أكد كذا مرة أن العهد ده مؤقت وأن ده مش نهاية العلاقة بالله مش آخر شكل للعلاقة بالله وأن العهد القديم بسبب تقصير البشر ما نجحش منه حد ليس من يفعل صلاحا إيه ليس ولا واحد حتى اليهود اللي عندهم العهد إنما العهد الجديد اللي فيه بر المسيح وفيه خلاص مجاني وفيه نعمة الفداء وفيه فكر الأبدية الواضح وفي قوة الروح القدس اللي تسكن في البشر ده عهد جديد وده بيعمله المسيح بنفسه قال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك هيبتدي بقى يحط أساس للعهد خلي بالكم ده كل ده ولسه اسحاق ما اتولدش لكن عشان خلاص اسحاق على مشارف ما السنة الجاية هيكون في اسحاق مش السنة الجاية من دلوقتي السنة الجاية من وقت أبونا إبراهيم هيبقى إيه يعني الإصحاح الجاي هيبقى في اسحاق فقبل ما يجي بقى اسحاق ده المنتظر اللي هو رمز للمسيح طبعا فاتفق معاه الأول قال له عشان لما يجي اسحاق وكل الأجيال اللي جايه منه بعد كده يبقى في معانا بيننا وبين بعض عهد وعلامة العهد هو الختام قال تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر هنا تيجي أول مشكلة البنات بيزعلوا سمعنا الاتفاق مع الذكور البنت عموما في العهد القديم كانت دايما تنسب لرجل يا إما تنسب لأبوها أو تنسب لجوزها وبالتالي وإحنا كشعوب شرقية المعنى ده مقبول عندنا وبالتالي إذا كان الراجل هو صاحب عهد بعلامة الختان يبقى بنته أو مراته ضمن العهد وبالتالي لم يكن الختان يخص الستات عموما إنما تلاحظوا المعمودية في العهد الجديد لا البنت تتعمد والولد يتعمد ما فيش بنت محسوبة مسيحية كمان أبوها مسيحي لا لازم تتعمد وما فيش ست محسوبة مسيحية كمان جوزها مسيحي لازم تتعمد ليه؟ لأن هنا في تمييز أن كل إنسان ليس ذكر ولا أنثى في العهد الجديد ربنا وضح أنه مع كل الكرامة واحدة ست زي الراجل لكن في العهد القديم كان الانتماء كده قبلي شويه يختم منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم إذا الختان كان مجرد علامة العهد يعني إيه؟ عشان نقول إن ده يهودي لازم يكون مختتن والاختتان زي ما أنتم فاهمين يجي الطفل في 8 يوم يقصوا له حتة جلد كده جلدة زيادة كده ملهاش لازمة لكن دي تبقى علامة العهد وطبيا وصحيا ختان الذكور لغاية دلوقتي مفيد هو ما عادش له قيمة روحية حاليا في العهد الجديد ما فيش للختان قيمة روحية لكن ممكن نقول في قيمة طبية بينما أيضا طبيا وصحيا ختان الإساءة ناس مؤذي يعني لما الناس في شعوب قديمة غير الشعب اليهودي يعني كمان ألفوا فكرة تختتن الأنثى بقوا يأذوا البنات لأن الحقيقة الأنثى غير محتاجة للختان, للختان. لكن بأفكار شرقية ملهاش علاقة بالإنجيل خالص افتكروا أن ختان الأنثى قد يحميها من الانحراف دي أفكار كلها ملهاش لا أساس طبي ولا صحي يختم منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم طب ما هو إبراهيم 99 سنة أيوه هيختتن في السن ده إذا اللي هيجي على كبر هيختتن في أي الوقت إنما اللي هيتولد هيختتن في اليوم الثامن عشان دي ماشية زي فكرة المعمودية دلوقتي لو واحد بيؤمن على كبر هيتعمد لكن الطبيعي كشعب بينه وبين ربنا عهد ولادنا المولودين يتعمدوا بدري مش هنستنى لما يكبر يختن كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يعني إلى واحد انضم عن طريق البيع كان في الزمن ده ممكن اليهودي يشتري عبد من بلد تانية ويعامله كويس لأن حسب الشريعة بعد كده هيبقى في طريقة التعاون قال بدل انضم للشعب يختت يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا ربنا قصد يحط علامة عشان تميز هذا الشعب عن بقية الشعوب الختان فضل مستمر لغاية ما المسيح له المجد قبله في جسده المسيح عشان يأكد ان هو مش بيلغي القديم لكن بيكمل عليه قبل الختان في جسده وبعدين لما تعمد فتح باب المعمودية فقال الختان ما عادش له أهمية يبقى المسيح نفسه بيواصل العهدين فهو بدأ بالختان في جسده كطفل قبل أن يختتن ولما اعتمد وابتدى العهد الجديد بعد كده ما بقاش الختان مهم ولو تذكروا بقى رسائل بولس تلاحظوا ان كان في أزمة اسمها أزمة الختان في الكنيسة الأولى ليه؟ الجماعة اللي جم من الأمم انضموا للكنيسة ناس أمميين دول غير مختتنين في أجسادهم اتعمدوا ودخلوا الكنيسة وبقوا يتناولوا زيهم زي كل المسيحيين بعض اليهود اللي بقوا مسيحيين طول عمرهم عندهم إحساس إن هم إيه مميزين وأفضل من الأمم فتصور واحد بيصلي واللي جنبه كان أممي في يوم من الأيام كان بيسميه يعني كلام وحش كان يسميه كلب ويسميه حاجات كده فالحتة اللي هي مش روحية دي اللي فيها كبرياء نقحت على شوية إيه ناس كانوا من أصل يهودي فطلعوا بفكرة أو بدعة لا بد لكل أمم أن يختتن أولا ثم يعتمد وإلا يبقى مش مسيح مين بقى اللي وقف لهم بشدة كان القديس بولس والرغم أنه يهودي أصيل وفريسي ومختتن في اليوم الثامن وقالها عن نفسه أنا مختتن في اليوم الثامن يعني القضية اللي بدافع عنها مش لأن أنا مش ما عنديش ختان فيعني موضوع شخصي شخصي بالنسبة لي لا أنا القضية ما تخصنيش لكن دافع باستماتة في كذا رسالة أشهرهم روميا وغلطية إنه لا قيمة للختان وإن لو دافعنا عن الختان يبقى بنبطل اللي عمله المسيح بنرجع نفسنا للعهد القديم تاني بنضيع تعب الصليب ودم المسيح أنا بس على سيرة الختان فبنحكي تاريخ الختان في واحد يقول طب ما هو لسه الناس الرجالة بيختتنوا أو الأطفال الذكور ما دي أصبحت ناحية طبية فقط لا علاقة لها بالمسيحية دي حاجة طبية ودي ما ما توصلش الإنسان لأي تميز روحي الختان وفي شعوب كتيرة بقت بتختتن مؤمنة أو غير مؤمنة ما فيش علاقة فما ما بقاش الختان علامة اليهودي بس لا في شعوب كثيرة تناقلت هذه العادة واكتشفوا قيمتها الطبية فبقوا يعملوها برضو خلي بالكم من نقطة مهمة الختان علامة للعهد ولكن المعمودية ليست علامة يعني ايه هل الختان بيغير في كيان الإنسان حاجة لا هو مجرد قطعنا جلده كإثبات علامة هي فعلا علامة لكن المعمودية حسب تعليم الكتاب فيها موت وحياة فيها قوة حقيقية في سر تغيير بيحصل في ولادة جديدة الإنسان بينزل مع مدير يطلع واحد تاني يطلع ابن لله وعشان كده القديس بولس نفسه دافع بشدة أن المعمودية أعلى كتير جدا من الختان الختان كان يدي انتساب لشعب الله كعلامة والمعمودية تعطي دخول في شعب الله الجديد بقوة الحياة الجديدة مش كعلامة بقى لأن بعض التعاليم غير الأرثوذكسية تقول المعمودية علامة زيها زي الختان لا هنا مش صح مش ده تعليم الكتاب ومش ده التعليم اللي استلمناه بدليل حاجة تانية يوم ما عدوا في البحر هل دي كانت علامة ولا كان حدث عدوا في البحر ولو ما كانوش عدوا في البحر كانوا ماتوا كلهم بولس الرسول سمى عبورهم البحر وخروجهم من البحر لسينا للحياة الجديدة معمودية قال آباءنا جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر إذا كان الختان بيشاور على المعمودية بشكل فعبور البحر بيشاور بشكل تاني برضو جابها القديس بطرس انه ربطها بحادثة الفلك وقال ما هو الفلك ده عبر بثمان أفراد من داخل المية من الموت للحياة الذي مثاله المعمودية يخلصنا يبقى المعمودية بتخلصنا زي ما الفلك خلص نوح وبنيه يبقى هنا المعمودية فيها فيها قوة خلاص ما هياش علامة لا علامة يبقى تتعمل أو ما تتعملش مش قضية لأنها مجرد علامة لكن لو فيها قوة تغيير وقوة خلاص وسر حقيقي يبقى ما نسميهاش علامة لا ده سر يكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا برضو إيه المعنى بتاع إن نقطع حتة لحمة ونرميها تبقى علامة ارتباط هي فكرة إن في حاجة غلط تتشال وده المغزى اللي بتتكلم فيه المعمودية المعمودية بتقطع الإنسان العتيق وتشيله من طبعك فهنا الختان الروحي اللي هو المعمودية هو مش مجرد اغتسال خارجي بشوية قيم لا ده إزالة طبيعة فاسدة بتتخلع كده من الإنسانية ويدخل فيها تبقى مؤهلة لسكن روح الله والحركة القديمة بتاعتها المثل البسيط بتاعها حتة الجلدة اللي تترمي دي اللي هي كأنها شالت الشر وطلعت به يكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا أما الذكر الأغلف الأغلف هي الكلمة اللي تقال على غير المختتن يسموه أغلف وجمعها غلف الأمم غلف يعني إيه غير مختتنين في أجسادهم الذي لا يختن في لحم غرلته تقطع تلك النفس من شعبه وهتقول بس ليه التشدد ده إذا كانت علامة ما هو الناس دول أصل لازم إيه كل حاجة تمشي بشكل حاسم لأن هم شعوب بدائية ولازم يبقى في شدة شوية عشان التنفيذ لكن في إشارة مهمة أنه إذا كان الختان بدونه تقطع النفس المعمودية بدونها تبقى إيه تقطع النفس تقطع يعني ايه يعني ما فيش شركة مع شعب الله يبقى ليست من جسم الكنيسة كل من لم يعتمد ليس عضوا في جسد المسيح ده إيماننا كل من لم يعتمد ليس عضوا في جسد المسيح القديس بولس يقول نحن الذين اعتمدنا جميعا إلى جسد واحد شوفوا التعبير اتعمدنا عشان نعمل الجسد الواحد مع بعض كل واحد فينا بالمعمودية بقى عضو في جسم المسيح طب لو ما تعمدش مش عضو في جسم المسيح بره الجسم وكأنه مقطوع من شركة الكنيسة وعشان كده كلنا فاهمين اللي ما تعمدش ما يحقلوش يتنقل طبعا ازاي هيشارك في الجسد الواحد وهو ليس عضوا في الجسد الواحد من الأول تقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث نكث عهدي يعني إيه الإخلال بالعهد يأتي من عدم احترام الختام يبقى النظام اللي يعمله ربنا لازم نقبله ده نظامه في العهد القديم واحنا فهمنا انه تطور في العهد الجديد لأن العهد القديم رمز إلى الأمور المستقبل وقال الله لإبراهيم لغاية دلوقتي ما جت سيرة إسحاق ده كل ده تجديد للعهد بتاع أكثر نسلك وتكون مباركا ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي كمان غيرنا اسم إبرام بقى إبراهيم ده إيه الحكاية في تغيير كبير بيحصل تلاحظوا إن ده دايما مرتبط بالمعمودية مش كده كلكم تقريبا خدتوا أسماء جديدة يوم ما اتعمدتوا فيوم ما اتفق معاه على الختان غير اسمه ومن هنا جاء طقس المعمودية الجميل انك بتاخد اسم جديد لانه قيمتك الجديدة انك عضو في جسم المسيح قيمتك الجديدة انك انت تبع ربنا بالمعمودية ابن الله كنت ابن فلان جسديا في شهادة الميلاد بالمعمودية بقيت ابن الله فخدت اسم تاني طبعا مفيش مانع تعيش بالاسمين لكن فكرة ان اسم جديد معناها نقلة كبيرة قوي في الحياة قال له سارة كمان من غير ختان خلي بالكم سارة ساراي تدعى سارة سارة يعني يعتقد معناها أميرة أو أميرة فرحانة فقال له هتبقى اسمها سار أميرة أميرة إزاي الست كبرت في السن وما عندهاش عيال لكن هيقول لها الخبر الحلو وأبارك وأعطيك أيضا منها ابنا تاني بيأكد الوعد القديم هديلك من سارة ابن سارة 90 سنة أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون فسقط إبراهيم على وجهه وضحك مرة دي ضحك سقط يعني سجد وهنا يجي السؤال هو إبراهيم ضحك ليه ما يصحش لا ضحك هنا الآباء قالوا مش ضحك استهزاء بالفكرة ولا استنكار للفكرة ضحك لأنه فرح قوي انه زي ما هو خد اسم جديد ساره واخد اسم جديد وضحك لانه الفرح الخبر قرب قوي فكل الاباء قالوا ضحكه ابراهيم هنا ضحك الطفل صدق الخبر الحلو اللي جاله اخيرا انه خلاص يا ابونا ابراهيم هيبقى سر امه خلاص لانه مستني بقاله سنين الخبر ده بينما الاصحاح الجاي هنلاقي ساره تضحك ربنا يسوع هيأخذها فواضح ضحك عن ضحكة تفرق إنما على فكرة اسحاق هيبقى اسمه ضحك كلمة اسحاق يعني ضحك عشان أبوه ضحك ومامته ضحكت الاتنين لما سمعوا إنه جاي الاتنين ضحكوا بس واحد ضحك ببساطة الأطفال اللي يفرحوا بالخبر الحلو أما سارة أقل إيمانا شوية فضحكت بنوع من الإيه يعني بعد السن ده ضحكت على روحها يعني ازاي هكون بعد ده كله ابقى ام يعني فالاباء بيميزوا بين الضحكه دي والضحكه دي انما الاثنين خدوا اسحاق كضحكه عشان كل ما يقولوا له يا اسحاق يضحكوا كل ما ينادوا عليه يفتكروا ازاي الولد ده جه يعني لا ابونا ابراهيم ينفع ولا امنا ساره تنفع تجيب عيال فكل ما ينادوا عليه يفتكروا المعجزه ويفرحوا بعطيه ربنا سقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك بعض الآباء قالوا أبونا إبراهيم افتكر إن إسماعيل هيموت فربنا جاي يقول له إيه هجيب لك واحد بديل لأن كان عيال كتير تموت في الأزمنة دي فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسم اسحاق وهتسميه ضحك وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده برضو أرجع للكلام اللي فات هل يولد لابن مائة سنة هنا برضه أبونا إبراهيم كان مستغرب الفكر ما نقدرش ننكر إن هو التاني كان مستكترها برضه وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة لكن ما اعترضش وسكت هو كل اللي قال له قال له يا رب خلي إسماعيل يعيش فقال له لا أنا مش بتكلم على إسماعيل ده هيجي لك إسحاق بل صار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسم إسحاق خلي بالكم بداية الكلام إيه أنا الله القدير يعني إيه أنت ليه مستكتر يا أبونا إبراهيم أيوة العرف بيقول إيه والعلم بيقول إيه والطب بيقول إيه والناس تقول إيه والتاريخ يقول إيه اركن ده كله على جنب لما بقول لك أنا الله القدير خلص الغي بقى ده كله واسمع الكلام بل سار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه أتاري أبونا إبراهيم زي اللي صعبان عليه إسماعيل يعني ما هو برضه ابني والحقيقة احنا اللي مسؤولين عن الغلطة مش أمه يعني فقال له ماله يا إبراهيم ما أنا سامع لك فيه ما أنا مكتر عشان خاطرك برضه لكن أنا ما قلت لك مش هو ده صاحب الوعد والعهد ما جاش عشانه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا عشان إيه ما تزعلش 12 رئيس يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدي أقيم مع أصحاب الكثرة شيء والناس الكثيرة شيء والعهد شيء تاني قال له إن كان عن ناس نجيب عيال كتير دي مش مشكلة دي لكن أنا بتكلم عن عهد والعهد ده باتفاق والاتفاق قديم متفقين على إيه من سر يبقى لك نسل والنسل ده يرث يبقى نجوم السماء ورمل البحر عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلده لك سر في هذا الوقت في السنة الآتية كده بقى الكلام بقى إيه فاكرين لما قلنا يتحول الوعد إلى موعد أو ميعاد بقى في ميعاد بقى خلاص وطالما ربنا يقول وعد يلتزم ولو ميعاد يبقى هيلتزم بالوعد والميعاد فأصبحنا دلوقتي خلاص داخلين على السنة اللي يتولد فيها إسحاق فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم برضه التعبير عجيب صعد الله طب شفت إيه أبونا إبراهيم هل صعد زي ما صعد قدام التلاميذ كده في يوم عيد الصعود لكن ايه اللي كان بيشوفه ابونا ابراهيم ده ده واضح انه وصل الى درجات من العلاقه بالمسيح خلته يشوف المسيح ويحكي معاه ويسجد ويضحك ويقوم يتكلم ويتحاور ويسال ويترد عليه وفي الاخر يصعد الله عنه خلصت المقابله فاخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلم الله هنا تلاحظوا ابونا إبراهيم مدقق جدا في استماع كلام ربنا كان ممكن ينسى الجزء بتاع الختان ويفرح بخبر إسحاق ويجري على سارة ويقول لها خلاص فاضل سنة وهنبقى هتبقي أمه إنما هو فاكر ربنا قال له في عهد وعلامة العهد الختان ركن الوعد الحلو وقال لك اعمل اللي عليا اللي عليا ايه اختن كل البيت بداية منه هو العجوز وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلم الله وكان إبراهيم ابن تسعة وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاثة عشر سنة حين ختن في لحم غرلته في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختن معه ولدان البيت مقصود بها العيال اللي اتولدت ولاد العمال بتوعه والرعاة بتوعه ما هو عنده رعاة كتير قوي كل دول زي ما تقولوا كان بيعاملهم كولاده فكل دول طبعا اتختنوا لأن دول عشيرته دلوقتي وظهر الله الرب تاني ما لحقناش لما ربنا يلاقي اللي قصاده بيسمع كلامه قوي يكثر من ظهوره له يجي له كتير يزوره كتير فما ما ما فاتش ما نعرفش بقى ايام ولا اسابيع وظهر له تاني بس المره دي الظهور بقى اطول واجمل كمان المره اللي فاتت ظهر وتكلمه سجد له ضحك المرة دي هيقعدوا وياكلوا ويحكوا بالساعات ويتمشوا كمان في الصحراء فكل ده أبونا إبراهيم وربنا يسوع له المجد ظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار أبونا إبراهيم فضل عايش في خيمة في الوقت ده كان غني جدا وكان عنده احنا شفنا من شوية من فترة معاه رجالة يحاربوا بلد إذا واضح إنه غني وفي الوقت ده كان في بلاد بتعمر كان في نوع من المباني ممكن يطلع إنما هو سكن في خيام لا بنى ولا عمر ولا اشترى بلاد ولا فارق معاه هو كان مبسوط بحكاية الخيمة دي لأن بولس الرسول قال لنا السر في العهد الجديد قال هو كان عاوز يروح عند حبيبه وصاحبه ربنا يسوع فكان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبريها الله كان عارف أن الأرض دي مش هي آخر آخر الحكاية فكان بيفكر في السماء كان عارف أن في مملكة أخرى ملكوت الله فما كانش حابب يستقر في الدنيا قد ما حابب يسافر السماء كان على باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفين لديه زي اللي سرحان كده بياخد خلوة والناس دول قاعدين في الصحراء هو يعني مش قاعد فاضي لكن طبعا مش فاضي فضا وحش يقعد يفكر في ربنا وكلام ربنا ويشكر ربنا ويحب ربنا وهو أثناء الخلوة كده شاف ثلاث رجالة جايين والدنيا حر فقام يضايفهم على انهم رحال او مسافرين لكن قام يضايفهم بحماس وغيره وحب وتواضع غريب جدا وبعدين اكتشف ان ده المسيح واثنين ملائكه وبسبب هذا اللقاء كتب القديس بولس قال لا تنسوا اضافه الغرباء التي بها اضاف اناس ملائكه وهم لا يعلمون يعني ما تتأخروش في ضيافة الغرباء لا يكونوا منهم ملائكة زي ما أبونا إبراهيم عمل إذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقباله الإنسان الروحاني اللي يحب ربنا قوي يجري على عمل الخير مش يجري من عمل الخير لما يلاقي فرصة خير يجري عليها زي اللي لقى الإيه طب ما أنت هتخسر فلوس مش مهم طب ده تعب عليك مش مهم شوفوا الواحد يجري على عمل الخير هي دي الروحانية الصحيحة ساعات يبقى قدامنا فرص خير كتير نجري منها عشان نوفر مجهودنا وطاقتنا وصحتنا وفلوسنا لكن ده شاف الثلاثة دول جري عليهم زي اللي لقى القية لازم تاكلوا لقمة لازم أضيفكم لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض بعض الآباء قالوا سجوده للأرض معناه هو حس بحاجة والبعض قال أن أبونا إبراهيم كان متواضع بطبعه وكان حتى الناس ينحني أمامهم جامد لأنه لما نشوفه بعد كام إصحاح وقت دفن السارة هيسجد لأهل الأرض شكرا لأن هم إيه ادوا له حتة أرض يدفن فيها سارة مراته فهو كان يسجد للناس زي كلمة مطانية بس مش لربنا زي ما ننحني قدام أبائنا الأساقفة يعني إيه هنا هذا الاحترام الشديد للبشر فأبونا إبراهيم الراجل اللي يعني بيشوف المسيح بعينيه ما عندوش أدنى مشكلة ينحني للأرض قدام في الأول هو يظنهم ثلاث زوار وقال يا سيد برضه هنا في لغز مش دول ثلاثة ليه بيكلمهم بالمفرد هنا الآباء قالوا واضح إن كان في واحد واثنين وراه يعني إيه في سيد وفي عبيد ما هو النظام في في الزمن ده كتير كده إن يكون شخص ومعاه الحاشية بتاعته فواضح إن في شخص مسؤول في الثلاثة اللي هو المسيح له المجد والبعض قال ما هو عرفه على طول أول ما قرب منه ما هو شافه كتير فمن هنا سجد له وقال له يا سيد في كل الأحوال هو لقاء من نوع خاص لأن المرة دي المسيح معاه اثنين ملائكة اللي هيبعتهم على سدوم وعمورة بعد كده بس إيه هياكلوا أكلة في السكة عند أبونا إبراهيم يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك واضح غالبا إنه عرف يعني إيه لو أنا يعني لو أنت راضي عني ادخل الخيمة وكله وكأنه هو اللي بيتوسل إليه يدخل ويباركه وطبعا من ناحية الخير لما تعمل خير انت اللي واخد البركة ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم برضو السفر الطويل في الصحراء بيخلي الناس رجليها مهرية وفي عرض شوية مية وكانوا زمان في الأزيورة لما حد يوصل للدير يغسلوا له رجليه لأنه يعني كان بيجي من سفر طويل وما كانش فيه عربيات واتكئوا تحت الشجر هو عرض عرض يبدو بسيط وسهل عشان يقعد إنما هو في قلبه هيعمل وليمة وهيعمل ضيافة ضخمة جدا لأنه كله كرم وكله فرح فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون على فكرة الناس الكرماء كده يقول لك بس اسند ل- قلبك بلقمة تدخل تلاقي يعني خروف لقمة ايه اللي كنت بتتكلم عنها هي نفس النظام فقال بس لقمة كده تعالوا ادخلوا بيتي كله لقمة لكن هو في باله عاوز يضيفهم أكبر ضيافة لأنكم قد مررتم على عبدكم برضو كلمة عبدكم يا إما يميز المسيح خلاص وبقى عارف هو بيتكلم مع مين وإن كان بعض الآباء قالوا يمكن لسه ما ميزش المسيح لكن من اتضاعه الشديد بالنسبة له أي غرباء بيشوف فيهم المسيح ويمكن ده السبب اللي خلى المسيح يقول كنت غريبا فآويتموني يعني كل من يضيف غريبا قد يرى المسيح فهل تحترم الغرباء إلى هذه الدرجة وتحبهم وتكرمهم لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت يعني خلاص روح اعمل اللي انت قلته أو عشان خاطرك هندخل كم مرة يعدي علينا ناس ما نخدمهمش وقد كان فيهم المسيح كان فرصة خير راحت مننا كنا ممكن نشوف فيها ملائكة لكن احنا ملهيين في دنيتنا وفي عيشتنا هذا الرجل اللي يعيش على باب خيمة وهو أغنى رجل على الأرض أغنى بالإيمان وأغنى أيضا بالمال لكن لأن مخه في السماويات مفيش فرصة خير بتروح منه قدامنا فرص كتير قوي نعمل خير كتير وبالخير ده ممكن نشوف ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين ناخد آية واحدة نقول لما نظر ركض لاستقبالهم قولوا معايا لما نظر ركض لاستقبالهم كمان مرة لما نظر ركض لاستقبال كل سنة وانتم طيبين اتفضلوا نصلوا